عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أما بعد فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي مرحبا بكم مرة أخرى مع موجز أنباء الآخرة وربنا يا رب يجعل نهاية رحلتنا العظيمة ديت يا رب في فردوس الأعلى اللهم آمين يا رب العالمين لقائنا النهاردة هو اللقاء رقم 8 مع علامات الساعة الصغرى طبعا مش مفيش وقت البرنامج بنقول عبارة عن رؤوس أقلام عشان نشرح علامات الساعة الصغرى لكن عموما في مجلد أنا عامله اسمه قصة النهاية تجد فيه بفضل الله حوالي 700 صفحة شرح كامل لعلامات الساعة الصغرى والكبرى علامات الساعة الصغرى كثيرة جمعتها في هذا الكتاب في حوالي 94 علامة لما جمعتها الحقيقة كلها في الأول طلعت 120 علامة صغرى لكن لما نقبت وبحثت في الأحاديث لقيت أغلى يعني بعض الأحاديث ضعيفة فنحيت هذه العلامات الأحاديث ضعيفة وأبقيت على العلامات الأحاديث ما بين الحسن والصحيح فعديتها لقيتها 94 علامة طبعا أنا مش هذكر ال 94 علامة إنما هذكر لكم فقط رؤوس أقلام من بعض العلامات كده ونعلق عليها تعليق في ثواني سريعة جدا ثم نتكلم عن بعض الضوابط حول علامات الساعة الصغرى ليه في علامات ساعة صغرى وعلامات ساعة كبرى الأحداث العظيمة لازم يبقى فيها إرهاصات وعلامات تدل على قرب قيامها واضح كده يعني النبي صلى الله عليه وسلم حينما توفي صلى الله عليه وسلم كان في إرهاصات وعلامات بتوضح أن النبي صلى الله عليه وسلم خلاص أجله قرب والدليل على كده حياة كثيرة جدا منها حينما خرج مع أبي مويهبة وقال له إني خيرت ما بين الخلد في الدنيا ونعيم الدنيا ثم الجنة وبين لقاء ربي عز وجل فاخترت لقاء ربي ولما قال لمعاذ بن جبل لعلك حينما أرسله إلى اليمن قال له لعلك أن تأتي مرة أخرى فتمر على قبري وبيتي وفي رواية لعلك ألا تراني بعد اليوم فقالوا دي علامة على قرب أجل النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا من ضمن العلامات أن نزل عليه قول المولى عز وجل إذا جاء نصر الله والفتح إلى آخر الصورة قالوا ديت كان المولى عز وجل كان ينعي إلى النبي نفسه صلى الله عليه وسلم فقالوا والآية التي نزلت عليه في يوم عرفة اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فخلاص الدين كمل وقد تم ورسالة النبي صلى الله عليه وسلم خلاص أدى ما عليه صلى الله عليه وسلم فقالوا دي إرهاصات تدل على قرب موت النبي صلى الله عليه وسلم كذلك قيام الساعة في علامات لابد أن هي تظهر عشان تحذر الناس وتفوق الناس من الغفلة قبل ما إيه يعني اقترب للناس إيه حسابهم وهم في غفلة معرضون وما قالش اقترب للناس أجلهم مع ان الاصل هو الاجل قبل الحساب لكن هو اختصر لك الموضوع قال لك ما هو ما دام الاجل خلاص جه يبقى بعده حساب فانت جهز نفسك للحساب اللي بعد الاجل شوف اعجاز القران والالفاظ القرانيه عامله ازاي فقال لك قبل ما تقوم القيامه انا بحذركم المولى عز وجل يحذرنا وبيقول لك خد بالك هرسل لك بعض العلامات اللي توضح لك ان في حاجات بتدل على قرب قيام الساعه هتبقى في علامات ساعه صغرى وبعدين علامات ساعة كبرى وبعد آخر علامة ساعة كبرى مباشرة تقوم القيامة فمن ضمن علامات الساعة الصغرى في عجالة سريعة كده نقولها في ثواني كده بعثت النبي صلى الله عليه وسلم ومرة سألت نفسي قلت يا خبر أبيض البشرية من غير النبي كان يبقى شكلها إيه صدقوني والله العظيم يعني أنا عن نفسي هقول عن نفسي مش هتكلم عن حد أنا من غير النبي ما بقاش بني آدم والله العظيم ولا أسوأ أي حاجة أنا قيمتي وقدري في ان انا اتبع حبيبي محمد صلى الله عليه واله وسلم يبقى من ضمن العلامات من علامات ساعة صورة بعثة النبي ومن علامة الثانيه موت النبي صلى الله عليه وسلم سبحانك يا ربي والعلامة اللي بعدها فتح بيت المقدس ده من علامات الساعة الصغرى فتح بيت المقدس تم كم مرة يا جماعة تم مرتين وفاضل الثالثة المرة الأولى سنة 16 هجرية في عهد عمر بن الخطاب والمرة الثانية في عهد صلاح الدين الأيوبي والمرة الثالثة ستكون قرب قيام الساعة قبل ظهور المهدي أو بعد ظهور المهدي على اختلاف بين أهل العلم حينما ينطق الله عز وجل الشجر والحجر فيقول يا مسلم تعال خلف يهودي تعال فاقتله إلا شجر الغرقد فإنه من شجر اليهود والحديث رواه مسلم طيب ومن ضمن علامات الساعة الصغرى طاعون عمواس وده كان سنة 18 هجرية وكان قتل فيه حوالي 25 ألف واحد من الصحابة كان من ضمنهم أبو عبيدة ابن الجراح وكان طاعون عمواس ده عمواس دي مدينة في فلسطين ومن ضمن علامات الساعة صور ظهور الفتن والفتن بقى بتظهر وتكثر وتنتشر وتمتد وتستمر إلى يوم القيامة ومن ضمن العلامات ضياع الأمان وديكم شايفين الأمان عاملة إزاي وانتشار المعازف والغناء من علامات الساعة الصغرى وظهور طبعا كل دي عليها أحاديث تقرأها بقى في كتاب قصة النهاية كاملة بأحاديث محققة لكن أنا بقولك بس رؤوس أقلام العناوين فقط وظهور مدعي النبوة ظهر حوالي 30 واحد ادعوا النبوة بعد النبي صلى الله عليه وسلم وكثرة الأموال من علامات الساعة الصغرى وكثرة القتل زي ما انتم شايفين اللي بيحصل في سوريا أسأل الله أن ينجيهم واللي بيحصل في كل بقاع الأرض وفي بورما أسأل الله أن ينجيهم كثرة القتل شرب الخمور واستحلال الخمور نسميها بأسماء غير أسمائها نسميها مشروبات روحية نسميها ويسكي شمبانيا نسميها كينا عبد العال بطل الأبطال آه ويبقى ايه يعني تسميات كده في غير مسماها طيب وبعدين وقبض العلم وقبض العلم لا يتم بقبض العلم ينتزعه المولى عز وجل من صدور العلماء وإنما يكون قبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبقي عالما أو لم يبقى عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا وكثرة الجهل ما دام قبض العلم بأكثر الجهل من علامات الساعة الصغرى رفع القرآن من الصدور ده طبعا العلامة ديت حينما أشرح لكم بقى علامة رفع القرآن من الصدور وهدم الكعبة الاثنين دول بالذات هيكونوا بعد ظهور المسيح الدجال ونزول سيدنا عيسى ليقتل المسيح الدجال وظهور يأجوج ومأجوج وسيدنا عيسى يدعو ويتحصن في الطور هو جبل الطور يعني هو ومن معه من المؤمنين ثم يدعو لحد ما ربنا سبحانه وتعالى يخلصهم من يأجوج ومأجوج ثم يعيش سيدنا عيسى في أمان وأمن وأمان ويحج إلى بيت الله الحرام ويعيش سبع سنين ثم يموت بعد وفاة المهدي ووفاة سيدنا عيسى عليهما السلام بعدها مباشرة تبدأ بقى تعود البشرية مرة أخرى إلى الشرك وإلى الكفر وتنصب الأصنام مرة أخرى حول الكعبة ويأتي رجل اسمه ذو السويقتين يا رجل من الحبشة والحديث رواه البخاري ومسلم فيهدم الكعبة والنبي يقول كأني أنظر إليه الآن ينقضها حجرا حجرا ثم يرفع القرآن من المصاحف والصدور فلا يبقى في الأرض منه حرف ولا في الصدور منه آية ومن ضمن علامات الساعة شهادة الزور النهاردة شهادة الزور روح عند بعض المحاكم ربنا يعافينا ويعافيك تلاقي واحد بيقول لك شهادة زور ب 50 جنيه شهادة زور ب 200 جنيه ربنا ربنا يعافينا ويعافيكم شهادة الزور من أكبر الكبائر كما جاء في الحديث الذي رواه البخاري وكتمان شهادة الحق من علامات الساعة الصغرى وخروج نار من أرض الحجاز ودي حصلت سنة 654 هجرية ظهرت نار في أرض الحجاز نار عظيمة جداً فضلت فترة طويلة جدا ورؤية رؤية النار ديت في بلاد الشام تخيلوا شوفوا عم... علو النار قد ايه لدرجة انها ترى من أرض الحجاز إلى أرض الشام وذهاب أهل الخير والدين ان الناس الطيبة الناس المتدينة يموتوا الناس الطيبين يروحوا ولا يبقى إلا شرار الخلق في آخر الزمان وظهور الفحش والتفاحش وقطيعة الرحم وسوء الجوار كل ده من علامات الساعة الصغرى وانتشار الربا ربنا يعافينا ويعافيكم ونسميها بغير أسمائها وأكل الحرام وارتفاع الأراذل والسفهاء وانتشار الشرك في الأمة من علامات الساعة الصغرى ووقوع الخصف والمسخ والقذف ده في آخر الزمان وتقارب الزمان وده حسينه بقى دلوقتي جدا تقارب الزمان حتى تكون السنة كالشهر والشهر كالأسبوع والأسبوع كاليوم واليوم كالساعة طب والله العظيم أنا حاسس دلوقتي وإحنا قاعدين وبنصور اخر برنامج صورناه في اقرا رمضان اللي فات اللي هو كرامات الصالحين حاسس والله العظيم كانه الشهر اللي فات صح كده والله كانه الشهر اللي فات فعلا فهو تقارب الزمان وبعدين فوق ده كله وظهور الكاسيات العارية تخيلوا دي علامة من علامات الساعة الصغرى وكثرة النساء وقلة الرجال حتى يصبح لكل قيم خمسون امرأة مش هيتجوزهم يعني يبقى مسؤول عنهم وبعدين وإشاعة الكذب وكثرته يبقى الكذب مش منتشر جدا بشكل غير عادي خصوصا على الانترنت كل واحد يطلع اشاعه وينشر الكذب والكذب ينتشر انتشار عجيب جدا كذبه واحده تلاقي مليون واحد داخلين عاملين عليها لايك في خلال مثلا يوم وأن يتمنى الرجل الموت من شدة البلاء ده من علامات الساعة الصغرى وكثرة القول وترك العمل يتكلم حلو قوي قوي ما يعملش حاجة خالص والقتال بين الروم والمسلمين وفتح القسطنطينية لإسطنبول أيضا من علامات الساعة الصغرى وقتال اليهود ونطق الشجر والحجر من علامات الساعة الصغرى وهدم الكعبة وظهور الريح اللينة التي تقبض أرواح المؤمنين وهناك علامات أخرى كثيرة جدا 94 علامة حبايب قلبي اللي عايز يقرأها بتفاصيلها بشرحها كاملا في كتاب قصة النهاية لكن سبحانك يا رب تستمتع بقى تستمتع لما تقعد تقرأ كده شرح علامة ساعة صغرى أو علامة ساعة كبرى وليه هي علامة ساعة صغرى وإيه الأحاديث اللي بتدل عليها وإيه الوقائع اللي بتدل عليها أشياء جميلة وعجيبة جدا جدا عايز أقول بقى بعض الملامح وبعض ال ال الوقفات المهمة جدا حول علامات الساعة الصغرى بعض الناس حبايب قلبي بيظن ان المسألة مترتبة كده علامات الساعة الصغرى تظهر كلها ثم تنتهي ثم بعد ذلك تبدأ علامات الساعة الكبرى ده الكلام ده غير صحيح علامات الساعة الصغرى خدوا بالكم تنقسم إلى ثلاث أنواع نوع ظهر وانتهى خلاص زي إيه؟ زي بعثة النبي بعث النبي صلى الله عليه وسلم خلاص وإيه؟ وانتهى الموضوع بقيت سنته وبقيت شريعته لكن هو بعثة النبي عليه الصلاة والسلام في وقت ما وخلاص خد بالك يعني مش النبي هيبعث دلوقتي ولا هيبعث بعد سنتين وخلاص بعث وموت النبي هو خلاص مات مش هيموت تاني خد بالك ومثلا انشقاق القمر ده من علامات الساعة الصغرى القمر انشق خلاص مش هينشق تاني سبحانك يا رب ففي علامات ظهرت وانتهت وفي علامات ساعة صغرى ظهرت واستمرت زي ايه زي ظهور الفتن زي كثرة الأموال زي كثرة القتل دي ظهرت وما زالت مستمرة وفي علامات ساعة صغرى خدوا بالكم بعد ما يظهر حوالي وانا عايز اقول لحضراتكم باستقرائي لهذا الموضوع لان الموضوع ده شبه يعني تخصصت فيه شويه باستقراء الموضوع علامات الساعه الصغرى والكبرى علامات الساعه الصغرى حوالي 94 علامه منهم حوالي 88 علامه ظهرت وفي حوالي ست علامات ستة سبعة باختلاف أهل العلم هتظهر بين ثنايا علامات الساعة الكبرى بين ثنايا علامات الساعة الكبرى إيه هي اللي هتحصل تعالوا نشوفها مع بعض ولكن بعد الفاصل صلى على الحبيب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم رجعنا لكم بعد الفاصل عشان نقول لكم ان علامات الساعة الصغرى في علامات ظهرت وانتهت وفي علامات ظهرت ومستمرة وفي علامات هتظهر عند قرب قيام الساعة يعني مثلا بعد ظهور المسيح الدجال ونزول سيدنا عيسى ودي كلها علامات ساعة كبرى على فكرة ظهور المسيح الدجال علامة ساعة كبرى ظهور سيدنا عيسى علامات ساعة كبرى ظهور يأجوج ومأجوج علامة ساعة كبرى ثم بعد ذلك بعد وفاة سيدنا عيسى عليه السلام وبعد وفاة المهدي عليه السلام تبدأ تظهر الفتن يرجع الشرك مرة تانية في اللحظة ديت يرفع القرآن من المصاحف ومن الصدور ودي علامة ساعة صغرى خد بالك علامة ساعة صغرى هتبقى بين الثنايا علامة ساعة كبرى ثم بعد رفع المصاحف هدم الكعبة ودي علامة ساعة صغرى ومن ضمن برضه العلامات الريح اللينه اللي هتكون قبل قيام الساعه مباشره يعني بينا وبين قيام الساعه مثلا علامه او علامتين الريح اللينه دي تقبض ارواح المؤمنين لان ما ينفعش المؤمنين تقام عليهم الساعه لانه ثبت في الحديث الذي رواه مسلم ان النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعه الا على شرار الخلق فتيجي الريح اللينه برحمه من ربنا تقبض ارواح المؤمنين عشان لا يبقى على الارض الا الكفار يتهارجون تهارج الحمر ربنا يعافينا ويعافيك يا رب العالمين الحاجة الثانية اللي عايز أقولها حبيب قلبي إن ساعتك وقيامتك هي موتك ربنا يا رب يرزقهم يا رب طول العمر مع حسن العمل ويجمعنا بيكم في الفردوس الأعلى قولوا آمين إن إن إذا إذا مات العبد قامت قيامته يا شيخ محمود حديث ضعيف والله العظيم عارف عارف والله إنه ضعيف لكن معناه صحيح ما هو اصلي مش لازم انا استنى لحد يوم القيامه انا لو مت هي دي قيامتي خلاص ما هي دي قيامتي قامت خلاص هتسال في قبري واتحاسب واتنعم او اتعذب ربنا يجعل قبورنا يا رب روضه من رياض الجنه يبقى اذا اذا مات العبد قامت قيامته قال سليمان بن عبد الملك لابي حازم اللي هو سلمة بن دينار احد التابعين الكبار بيقول له يا ابا حازم لماذا نكره الموت قال لانكم عمرتم دنياكم وخربتم أخراكم فأنتم تكرهون أن تنتقلوا من الخراب من العمار إلى الخراب صح كده؟ بيقول له عمرت دنيتكم قوي قوي وخربت آخرتكم ما خليتوش حاجة للقبر ما خليتوش عمل صالح تخشوا بقبوركم فأنتوا تكرهوا أن أنتوا تنتقلوا من العمار اللي أنتوا عايشين فيه ده إلى الخراب اللي موجود في القبور عشان كده الإنسان الذكي هو اللي يعمر قبره فينتقل من خراب الدنيا لأن الدنيا دي كلها والله ولا تساوي حاجة لا تساوي عند الله جناح بعوضة قال له فكيف القدوم على الله فقال أما المحسن فكما يقدم الغائب على أهله وزويه المحسن كما يقدم شوف بقى لو واحد مثلا غايب عن امه وابوه وزوجته واولاده بقى له مثلا سبع سنين تخيل فرحه اهله يوم ما يرجع فرحانين ومبسوطين ومولعين انوار و- وعاملين اكل وشرب وعازمين الحبايب عشان يشوفوا ابنهم شوف الفرحه ديت ولله المثل الاعلى ده فرحه العبد في قدومه على الله آه، ك- كفرحته مش ب- مش بالمنظر يعني مش من نوع التشبيه انما بس يعني صوره مصغره فرحته وهو رايح لاهله ولله المثل الاعلى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير فتخيل عايز يقول له فتخيل بقى فرحته وهو يقدم على الله حبيبه سبحانه وتعالى قال واما المسيء فكالعبد الابق من سيده عارف العبد اللي هرب من سيده يوم ما يتقبض عليه وراجع بقى لسيده وشوف هيجلده وهيضربه وهيعذبه وممكن يموته ولا يعمل في اي حاجه شوف بقى خايف ازاي وعنده خزي وعنده خوف قد ايه اتخيل بقى ولله المثل الاعلى العبد الذي هرب من طاعه ربه سبحانه وتعالى وبدل من ان يفر الى الله فر من الله سبحانه وتعالى قال له آه، آه، يا ليت شعري فما لنا عند الله قال اعرض نفسك على كتاب الله قال وأين أجد ذلك قال في قول المولى عز وجل إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم قال إذا فأين رحمة الله قال رحمة الله قريب من المحسنين وده مش معناه يا جماعة إن رحمة الله عز وجل قريب من المحسنين إن ربنا مش يرحم غير المحسنين فمن للمذنبين ده ربنا سبحانه وتعالى يقول ورحمتي وسعت كل شيء ده ربنا بيقول إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ده ربنا بيقول كل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم ده ربنا بيقول في الحديث القدسي الذي رواه الترمذي باسناد الحسن يا ابن ادم انك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا ابالي يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة عشان كده بقول المؤمن اللي بيعمر حياته بطاعة ربنا سبحانه وتعالى والله العظيم ما فرق معاه القيامة إمتى تقول له القيامة بكرة مش فارقة معايا بعد 100 سنة برضه مش فارقة معايا كان أحد السلف بيقول لو نادى مناد أن القيامة غدا ما استطعت أن أزيد شيئا في طاعة الله عايز يقول أنا استنفذت قوتي كلها في طاعة ربنا ما سبتش حاجة ما عملتهاش فلو قامت القيامة بكرة مش هقدر أزود حاجة هو ده أقصى ما عندي سبحانك يا ربي واحد صاحب الإمام أحمد بن حنبل بيقول والله صاحبت الإمام عشرين سنة والله ما رأيته كل يوم إلا في زيادة في طاعة الله سبحانه وتعالى ولذلك الحديث اللي رواه البخاري ومسلم عن انس بن مالك لما جاء الرجل وسال النبي صلى الله عليه وسلم قال له يا رسول الله متى الساعه؟ قال له وماذا اعددت لها؟ قال له ما اعددت لها ما اعددت لها كثير صلاه ولا صيام غير اني احب الله ورسوله قال انت مع من احببت؟ قال انس فما فرحنا بشيء مثل فرحنا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم وبقوله انت مع من احببت؟ قال لاني احب رسول الله واحب ابا بكر وعمر وارجو ان احشر معهم وان لم اعمل بمثل اعمالهم. فاللي هيعيش على طاعة ربنا هيستريح في رحلته الطويلة دي صدقوني والله في حديث عجيب جدا رواه البخاري ومسلم أنه مرت جنازة على النبي صلى الله عليه وسلم أمام النبي صلى الله عليه وسلم فقال من هذا؟ قال فلان ابن فلان فقال مستريح ثم مرت جنازة أخرى فقال جنازة من هذا؟ فقالوا فلان ابن فلان قال مستراح منه فقالوا يا رسول الله ما مستريح وما مستراح منه قال المؤمن خد بالك بقى المؤمن يستريح من نصب الدنيا وأذاها إلى رحمة الله تعالى الله الله والله يا رب اشتقنا للقائك يا رب العالمين المؤمن لأن فعلا زي ما النبي قال في حديث رواه مسلم الدنيا سجن المؤمن جنة الكافر المؤمن بيبتلى فيها ابتلاء شديد جدا والكافر عايش مرحرح ومبسوط ومفيش أي مشكلة عنده بالمرة فالنبي بيقول المؤمن يستريح من نصب الدنيا وأذاها إلى رحمة الله تعالى وإن العبد الفاجر يستريح منه البلاد والعباد والشجر والدواب تخيل حضرتك العبد الفاجر أو الكافر ده تستريح منه الدنيا كلها فجره تعب الناس اللي عايشين معاه وقارف الناس اللي حواليه حتى حتى وهو ماشي تبص لي مثلا ماشي ماسك مسمار عمال ي- يخبط في عربات الناس عمال يشق الشجر ويقطع الزرع ويرمي الورد في الارض ويضرب الدواب ويقتل القطط ويضرب الكلاب ويعمل مش عارف ايه فبيقول لك لما يموت تستريح منه البلاد والعباد والشجر والدواب محتاجين نفكر كده ونعيد اوراقنا يا جماعه سبحان الله قلنا هنرفع شعار في هذه السلسله اللي هي سلسله موجز أنباء الآخرة قلنا هنرفع شعار وماذا أعددت لها بالله عليك أخويا وحبيبي وبالله عليك أختي الفاضلة وأمي وأبويا وابني وبنتي وحبايبي وناسي وعيلتي كل واحد يقعد الليلة دي مع نفسه ويعمل كده كشف حساب شوف إيه اللي قدمت له متنا دلوقتي وقفنا بين إيدين ربنا سبحانه وتعالى وسألنا ماذا قدمتم لدين الله نقول إيه طب عملنا ايه في طاعة ربنا سبحانه وتعالى عملنا ايه في سنة نبينا صلى الله عليه وسلم ايه اللي عملناه عشان يبيض وجوهنا امام الله سبحانه وتعالى طيب اجتنبنا ايه من المعاصي تركنا ايه لله من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه شوف الذنوب والمعاصي اكتب كتالوج للذنوب والمعاصي بتاعتك وشوف ممكن تسيب ايه النهاردة وممكن تسيب ايه بكرة وممكن تسيب ايه بعده واحنا في شهر كريم يا جماعة ما ينفعش ان انا تبقى حياتي كلها ذنوب ومعاصي واجي في شهر رمضان اتوب بعد رمضان ارجع تاني انتكس انه خدوا بالكم من علامات قبول شهر رمضان والحج الحاجتين دول بالذات هو ان تزداد الطاعه بعد العمل عنه قبل العمل يعني قبل رمضان احوالك ايه يعني آه واحد من عشر طب صمت رمضان وقمت رمضان وبعد رمضان احوالك ايه والله الحمد لله بقيت 8 من عشر يبقى الحمد لله دي علامه قبول طب احوالك قبل رمضان ايه كانت الحمد لله 8 من عشر طب بعد رمضان بقت صفر من عشر يبقى دي علامة فلنحرص رمضان رمضان ده غنيمة العمر وغنيمة الدنيا كلها عشان كده محتاجين ان احنا نجدد الايمان دايما في قلوبنا هنجدد الايمان ازاي دلنا النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك في الحديث الجميل الذي رواه الطبراني في الكبير سند صحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الايمان لا يخلق في جوف احدكم كما يخلق الثوب الايمان بيقدم في قلوبنا زي ما بيقدم الثوب اللي احنا لابسينه فسالوا الله ان يجدد الايمان في قلوبكم قول يا رب جدد الإيمان في قلبي الجأ لربنا سبحانه وتعالى قوم صلي قيام ليل قوم صلي ركعتين يا أخي قيام ليل قوم اذكر ربنا قوم صلي على النبي قوم استغفر قوم سبح بحمد ربك سبحانه وتعالى قوم ابذل جهدك لخدمة دينك وخدمة بلدك اعمل أي حاجة واستعد ودايما ارفع شعار وماذا أعددت لها اعمل العمل وانساه ما بقولش ارميه في البحر لا انسى العمل اعمل الخير اللي هتعمله اعمل الطاعة اللي هتعملها فإذا فرغت فانصب إذا فرغت من طاعة فانصب في طاعة أخرى فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب اللي احنا عايزين نقوله في السلسلة ديت اللي هي سلسلة موجز أنباء الآخرة مهم قوي قوي إن احنا عينينا دايما يا جماعة على الجنة والنار على الآخرة على رضوان الله سبحانه وتعالى ربنا يرضى عني وعنكم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أحبكم في الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته